الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأحبابي في الله أيكم زادته هذه إيمانا يعني احنا الوقت سمعنا حزب من القرآن من سورة النساء يعني خرجت منه بايه قلبك عاش معاه قد ايه احنا الوقت ليلة خمسة رمضان يا اخوانا ليلة خمسة رمضان السؤال اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي اتعتقت ولا لسه يعني انت الوقت عدى عليك تسع فرص عتق من النار اربع ايام وخمس ليالي تسع فرص اتعتقت ولا لسه في فكر اليهودي في الاقتصاد يقول لك اللي مش هيختنى وهو عنده 35 سنة مش هيختنى طبعا الكلام ربنا بيرزق من يشاء وقت ما يشاء انما اليهود عايزين يقولوا ايه عايزين يقولوا ان اللي مش من اولها هيقفز بعد كده الفرصة بتتضاءل اهو ده اللي احنا عايزين نقوله يا جماعة ان اللي مش هياخد رمضان بقوة من الاول للأسف الشديد بيبدأ بقى يفطر من هذه الفترة وترجع تلاقيه بينشط تاني في العشرة الاواخر اتعتقت ولا لسه يعني انت الوقت اعتقت من النار ولا لسه انت اجتهدت في اعمال حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى من حسن الظن في الله انه يعتق صاحبها ولا لسه ده ما حصلش اخواني في الله صم صيام مودع يا جماعة في ناس ماتت قبل رمضان بشهور وناس ماتت قبل رمضان باسابيع وناس ماتت قبل رمضان بايام وناس ماتت قبل رمضان بساعات وناس ماتت قبل رمضان بدقائق وانت ربنا بلغك رمضان واقامك في هذا الفضل العظيم وفي هذا الموسم الكريم ما تضمنش ان في رمضان هيجي تاني على الانسان او على اي حد مننا السنة الجاية كل يوم بيموت على وجه الارض ربع مليون انسان كل ثانية بيموت اتنين على وجه الكرة الارضية يعني العداد بيتسارع بسرعة عظيمة مين اللي يضمن ان هو يعيش لرمضان الجاي صم صيام مودع خليك بتتعامل مع رمضان ده انه اخر رمضان في حياتك خليك بتتعامل مع كل ليلة ان دي كأنها اخر فرصة للعتق من النار مع كل يوم ان ده اخر فرصة للعتق من النار اخواني في الله لازم يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك وفي رمضان فليتنافس المتنافسون انت في رمضان ما بتتنافسش مع اللي بيصلوا معاك في مسجد الصديق ولا اللي بيصلوا معاكي في المشاية ولا بتتنافس مع اللي بيصلوا في المنصورة انت بتتنافس مع العالم كله انت بتتنافس مع كل عابد بلغ رمضان مع كل واحد ادرك رمضان واللي هيدرك المنافسة ديت هو اللي فاهم يا اخوانا الموقف اللي احنا فيه ابو مسلم الخولاني لما كان يقوم الليل ساعات طوال ورجله خلاص هتقف من كتر الحمل عليها يمسك كرباج معلقه في الاوضه اللي بيقوم فيها الليل ثم يضرب رجليه ويقول بيكلم رجليه ويقول لها قومي فوالله لازحفن بك زحفه حتى يكون الكلل منك لا مني ايحسب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم لم يخلفوا وراءهم رجالا والله لنزاحمنهم إليه على الحوض حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا قول لرجليك قومي والله لأزحفن بك زحفا في رمضان الموضوع اخطر مما نتخيل لما ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه كان عنده 95 سنة ونادى منادي الجهاد لجهاد الترك فقال ما ابقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه معرفش انام وانا سامع آية انفروا خفافا وثقالا اهو ده يا اخوانا ما ابقت لنا آيات واحاديث رمضان جنبا ننام عليه اللي يسمع اللي يعرف فضل رمضان ما يقدرش ان هو يرتاح في ذلك الموسم العظيم اتعتقت ولا لسه العتق من النار العتق من النار بعد التسع فرص اعتقت فيه ولا لسه في ناس بتبدأ تريح بقى الوقت اللي احنا فيه ده في ناس بتبدأ بقى تهدي فضل ومنة الله رمضان ده الواحد ملاحظ ان بقاله سنين ما شافش كمية الناس اللي بتصلي في الجوامع في كل مكان في كل مكان يعني حتى بفضل الله احنا الفجر اللي فات ده كان فجر اربعة رمضان رابع فجر والجوامع لسه مليانة حاجة مبشرة جدا يعني قبل كده كنت تلاقي اول يوم اول فجر بالكتير كده تاني فجر والموضوع بيخلص يعني ربنا سبحانه وتعالى لعله ربنا ينزل فرجه على اهل مصر اخواني في الله قضية يعني بيقول لك بيل جيتس اغنى ملياردير في العالم لمدة سنوات طويلة جدا بيقول لك بيل جيتس لو وقع منه ورقة ب 100 دولار مش هيوطي يجيبها لانه لو وطى يجيبها هيخسر اكتر منها لانه هو بيكسب في الثانية اللي هيوطي فيها ديت اضعاف ال 100 دولار احنا عايزين ندرك ان رمضان يعني انت المفروض ان انت رجال اعمال الاخرة عارفين قيمة عمرهم اكتر من رجال اعمال الدنيا اخوانا في الدنيا كلمة تميز ديت بتجنن الانسان يعني ما في يعني حاجات في جمصة وراس البر و... ويقول لك شو يقول لك انا عايز اخد في الساحل الشمالي ليه عشان ابقى مميز او في مكان مميز انا عايز اسكن في مكان مميز انا عايز اركب عربية مميزة انا عايز امسك محمول مميز انا عايز احط في شقتي عفش مميز انا عايز البس لبس مميز التميز هو سبب 99% من سعي الناس التميز ان هو يتميز التميز بتاع الدنيا ده لا شيء في التميز بتاع الدار الاخره انتوا عارفين في الدنيا لما واحد يشوف واحد راكب عربيه مثلا فارهه ب 2 3 مليون جنيه ولا حاجه بنت اللي ولا اي مركب من الماركات دي يقول يا عم هي دي الناس اللي عايشه يا اخواني الكلمه دي بالحرف هتتقال يوم القيامه الكلمة دي بالحرف هتتقال يوم القيامة ولكن على اللي تميزوا في العمل الصالح انتوا شايفين معاملة الامراء والملوك في الدنيا شكلها ازاي شايفين الناس بتنبهر لما تشوف علية القوم في الدنيا ازاي اهو ده لا شيء في انبهار الناس باللي الحسنات بتاعتهم طلعتهم يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت لإيه لحياتي يعني إيه نفس كلمة هي دي الناس اللي عايشة هي دي العيشة هي دي الحياة لما يشوف الناس اللي تعبت في الدنيا في العمل الصالح واللي اجتهدت في الدنيا في العمل الصالح يشوفهم يوم القيامة اترفعوا قد ايه هينبهر بيهم يومها اكتر ما هينبهر برؤية الملوك في الدنيا عينيها تطلع على انه يبقوا زيهم ساعتها اكتر ما عينيه طلعت على اي حاجة من متاع الدنيا عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيلفتنا لهذه الحقيقة في كلمة خطيرة جدا بيقول ما من ساعة تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها جميل جدا يبقى اذا اللي هيعدي عليه ساعة من عمره مش هيعبد ربنا فيها هيندم ندم شديد اخر كلمة في الحديث الا حسر عليها يوم القيامة اشمعنى يوم القيامة انا عايزك تتخيل كده ان انت يعني يعني ايه يوم القيامة اما تلاقي واحد مثلا راكب عربية فارهة ده ايه ده اصل دي خدها بقيام ليلة امبارح يا ندم اني ما قمتش ليلة امبارح يا ندم ان انا نمت امبارح وتلاقي واحد صاحب برج قال لا ده ما كانش يملك حاجة اه ده ده خدها اصل هو تهجد امبارح يا ندم ان انا ما تهجدتش امبارح اهو ده اخوانا يوم القيامة يوم القيامة الموقف رهيب في الدنيا الناس بتبص للتميز وتجري فيه يوم القيامة الطبقية بتبقى فوق تخيل اي انسان الطبقية في الدنيا خلت واحد اسمه غني معاه فلوس ياكل لحمة وواحد اسمه فقير معهوش فلوس ياكل فول ولكن طبقية يوم القيامة اللي هي بحق اللي بسبب العمل الصالح خلت واحد يقف في الساهرة اللي سميت الساهرة في القرآن لان خمسين الف سنة سهر بلا بلا نوم ما فيش واحد بعد عشرين الف سنة يوم القيامة يقول لك ريح لي نص ساعة في الساهرة في على بعد الشمس على بعد ميل من رأسه ويلجمه العرق الجامة وواحد تاني واقف في ظل عرش الله في المقصورة الملكية يوم القيامة بيشرب من ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهر الكوثر وده مسلم وده مسلم وده عدى عليه كذا رمضان وده عدى عليه كذا رمضان ولكن ده عرف قيمة عمره وقيمة ساعات عمره وده معرفش ده بقى هيبص لده يوم القيامة ازاي والاتنين مسلمين والاتنين كانوا بيقولوا لا اله الا الله والاتنين ممكن يكونوا قاعدين معانا دلوقتي ولكن زي ما سمعنا في الركعة الثالثة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما كلام ده يتقال وهيتقال اكتر منه لما يتشاف التميز بتاع يوم القيامة احنا عندنا الوقت فرصة ان احنا نتعب عندنا فرصة ان احنا نجتهد زي اللي خارج من مسجد الصديق كده يلاقي اجنس عربيات قدامه في اي يوم من الايام عربية فخمة يدخل يسأل بكام الراجل يقول له ب 2 مليون جنيه 2 مليون ايه يا عم ده بيتجابوا ازاي دول ولا يتعدوا ازاي خلاص شالها من دماغه جه في رمضان او جه في يوم من الايام خارج من المسجد لقى تخفيضات هائله دخل يسال قالوا له العربيه دي في التخفيضات دي ب 2000 جنيه 2000 جنيه اللي كانت ب 2 مليون هو ده رمضان يا جماعه هو ده رمضان الساعه في رمضان بشهر بره رمضان اليوم في رمضان بسنه بره رمضان هو ده رمضان درجة مضاع- مضاعفة رهيبة ابواب جنة مفتوحة بفرصة عظيمة فانت عايز تسأل نفسك الوقت واحنا في ليلة خمسة رمضان اتعتقت ولا لسه اعتقت من النار ولا لسه محدش يريح يا اخوانا لان مفيش تريح في رمضان رمضان كله يعني ايه زي الشهر بتاع امتحانات الثانويه العامه كده الموضوع مش بسيط يعني النص درجه للطالب بتاع الثانويه العامه تجيبه من الكليه اللي هو عايزها في بلده لكليه تانية في جنوب مصر في بلد تانية خالص في كليه مش عايزها نص درجه ثانويه عامه انت دلوقتي الحسنه بتفرق يوم القيامه الحسنه بتفرق البر لا يبلى اخواني في الله يعني اخيرا آه، واحنا في رمضان يعني يا ترى رمضان معدى على اخواننا في سوريا ازاي ويا ترى اخواننا في سوريا بيعملوا ايه في هذه الايام حاسين برمضان زينا ولا لا بيصلوا التراويح زينا ولا لا بيفكروا بالطريقه اللي احنا بنفكر بيها ولا لا اخواننا في كرب شديد ويجب ان نعنهم ويجب ان نساعدهم ويجب ان نظل معهم حتى الازمه يا اخوانا في الدنيا في حاجه اسمها فكر اداء الواجب وفي حاجه اسمها ان الموضوع ده لازم يتم يعني ايه يعني واحد آه، آه، يعني ايه ابنه دخل المستشفى فكر اداء الواجب لازم نزوره زورته اه زورته الحمد لله وسلمت عليه الحمد لله عملنا الواجب خلاص الموضوع خلص انما ده فكر واهم المفروض انك تقف معاه لحد ما ابنه يروق ابنك محتاج فلوس خد الفلوس دي معاك ولو ما احتجتهاش تبقى تردها لي بعدين ابنك محتاج دكاتره انا اعرف فلان وفلان اتصل لك بيهم في المستشفى اللي هو فيها ابنك محتاج كذا ابنك محتاج كذا عربيتي تحت امرك خد مفتاح العربيه عشان تعمل اي مشوار لابنك يبقى في فرق بين فكر اداء الواجب وفكر المرجله بين فكر ان ايه ما احنا مره طلعنا لسوريا ما احنا دعينا لسوريا وبنفكر ان احنا مع اخواننا لحد ما مشكلتهم تتحل احنا مع اخواننا لحد ما ازمتهم تنفرج ابو بكر الصديق اسلم لقى الصحابه بيتعذبوا اللي كانوا مستعبدين كان ثروته وقتها 40 الف درهم طلع ماله كله في اعتاق اخوانه ليه ما اقدرش اشوف اخواني بيتعذبهم وانا هانئ في حياتي خرج من ماله كله افعال الصديقين افعال الصديقين لانه ما يقدرش أشوف- اشوف اخوه بيتعذب في حين ان عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه وبيموت في فتح من الفتوحات الاسلاميه بيسقوه ميه وهو في خيمه الجرحى وهو يعني زي المستشفى الميداني كده في ال- في خيمه الجرحى سمع اخوه بيتالم اللي بيموت جنبه وعايز ميه فاثره بالماء وهو يموت ليه؟ ما اقدرش اشوف اخويا عطشان احنا دلوقتي بنشوفهم بيذبحوا قدام عينينا بل يعني احنا بنشوفهم بيمزقوا يعني الواحد قدر يبص في صور غزة لما اتضربت من كذا سنة قدر يبص في صور البوسنة لما حصل مذابح من سنين طويلة ولكن الواحد مش قادر يبص اصلا في صور سوريا ده قتل انتقامي والعياذ بالله قتل انتقامي معركة عقائدية بكل ما تحمله الكلمة من معاني قتل انتقامي واحد حائد على واحد وبيقتله واحد حائد دلوقتي داخلين في مرحلة الضرب الكيماوي بقى الأسلحة الكيماوية استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري يعني القضية مش قضية ان لو الدولة ما خدتش موقف يبقى احنا هنعمل ايه لازم يا اخوانا يبقى لينا دور ولازم يبقى لينا موقف النبي عليه الصلاة والسلام لما جه وفد من قبيله من قبائل العرب مشتاب النمار هدومهم مقطعه النبي بص دول مسلمين احنا قاعدين بناكل ونشرب حتى لو عيش هاف ودول مسلمين النبي تمعر وجهه عليه الصلاه والسلام الصحابه حسوا بالالم النفسي اللي جوه النبي عليه الصلاه والسلام انه يشوف مسلمين جعانين انه يشوف مسلمين هدومهم مقطعه مشتاب النمار هدومهم مقطعه امال لو شاف المسلمين ممزق الاجساد عليه الصلاه والسلام الصحابه عملوا حمله تبرعات بينهم وبين بعض لحد ما لموا كميه من الملابس والطعام تكفي الاطعام هؤلاء القوم فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيه ان ما ينفعش ان مسلم يشوف مسلم محتاج ويسكت اخواني في الله في التاريخ واختم بها في التاريخ كان في واحد اسمه ابراهيم الدخعي وكان يعني عالم بالعلماء بس له مواقف سياسية ايام الحجاج بن يوسف الثقفي حجاج ما كانش عنده تفاهم حكم عليه بالاعدام هاتوه عشان يقتل فالرايحين يقبضوا على ابراهيم النخعي مش زي الوقت في تصوير واللي نازلين عارفين آه، عارفين صورة اللي رايحين ياخدوه عارفين ما فيش الكلام ده مش عارفين فنازلين يسألوا عن ابراهيم النخعي فلقوا عالم بالعلماء اسمه ابراهيم التيمي فابراهيم التيمي بيس- عرف انهم بيسألوا عن ابراهيم النخعي فقال لهم انا ابراهيم انا ابراهيم مش قضية بقى البطاقة الشخصية انا ابراهيم خدوه سجنوه وظلوا يعذبوه تلك الليلة امه لما زارته تاني يوم لم تعرفه من التعذيب اللي عليه وهو مش راضي يقول انه مش ابراهيم النخعي ومش راضي يقول لهم انه مش هو هذا الشخص وقتل من التعذيب في اليوم التالي وهو مش راضي نقول ان هو ابراهيم التيمي وليس ابراهيم النخعي يعني عشان اخويا ما يتعذبش اخد التعذيب انا عشان اخويا ما يتبهدلش اخد انا البهدله انا عشان اخويا يفدى افديه بروحي انا اللي بتغتصب هناك دي اختك اللي بتغتصب هناك دي بنتك اللي بيتقتل هناك ده اخوك اللي بيتقتل هناك دول اخواتنا يا جماعة والحديث القدسي يقول رب العزة عبدي استطعمتك فلم تطعمني فالراجل هيجهن يا رب كيف اطعمك انت رب العالمين فيقول اما علمت ان عبدي فلان استطعمك اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي لعلي تقال لنا يوم القيامة اما علمتم ان اهل سوريا استطعموكم اما علمتم ان اهل سوريا استنصروكم اما علمتم انكم لو نصرتموهم لوجدتم ذلكم عندي زي ابن مسعود لما بيقول يحشر الناس يوم القيامة اظمأ ما كانوا قط اجوع ما كانوا قط اعرى ما كانوا قط فمن سقى لله اي في الدنيا سقاه الله ومن اطعم لله اطعمه الله ومن كسى لله كساه الله عشان كده يا اخواني من ال ال ال الحاجات اللي لازم يعني دينيا وادميا و- و- اللي لازم نقف مع اخواننا فيها قضيه اخواننا في سوريا مش بفكره اداء الواجب بفكره ان لازم ننصر الناس دول لازم ننصر الناس اللي لا اعلم احد صبر على وجه الارض هذا الصبر ولا كافح على وجه الارض هذا الكفاح ولم يكن الواحد يتخيل ان شعب بيتضرب بالطيارات ولسه واقف ولسه يعني بهذا المنظر حاجة يعني سبحان الله فعلا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال الشام دي فيها ايات اللي احنا شفناه في فلسطين واللي بنشوفه دلوقتي في سوريا الشام دي فيها ايات الشام ديت يعني يعني سبحان الله العظيم العلماء مختلفين الخلافه لما ترجع اخر الزمان هتبقى في مصر ولا في الشام فرجح البعض ان خلافه اخر الزمان في مصر زي الشيخ الالباني رحمه الله ورجح البعض ان خلافه اخر الزمان في آه، الشام اللي هي سوريا وفلسطين يعني والله اعلم ونسأل الله أن يستعملنا جميعا إخواني في الله يعني بره بإذن الله الوقت للإخوة والأخوات للرجال وللنساء بره إخواننا في جمعية خير زاد ربنا يبارك فيهم ويفتح عليهم يا رب أكتر ما ربنا فتح عليهم كمان إن شاء الله آه، يعني هيتلقوا تبرعات لسوريا يعني النهارده اخ من اخواننا راح واحده في بلد تانية مدياله اسوره تقيله ذهب جرام الوقت تقريبا 250 جنيه يعني حاجه يعني جزاها الله خيرا يعني تضحيه تضحيه الجهاد بالمال الجهاد يعني اجهاد ال... انك تجهد جيبك في لسبيل الله سبحانه وتعالى لوجه الله سبحانه وتعالى فاخواننا في خير ذات بره باذن الله هيتلقوا في يعني يعني stand بره كده قدام الجامعه ان شاء الله من الرجال والنساء التبرعات لسوريا باذن الله سبحانه وتعالى اللي عايز يعني يطلع حاجه يعني بس ما هوش جاهز دلوقتي في اخ من اخواننا برضه تبع حملة امة واحدة وهي حملة بتوصل لقلب سوريا بفضل الله يعني في ناس تبعها في سوريا اصلا دلوقتي بتوصل لقلب سوريا عشان توصل للشعب السوري فعلا عشان توصل للسوريين فعلا في آه، حملة امة واحدة انا هقول لكم رقم بس يعني ايه اللي يعرف يحفظه بقى يحفظه لو هو عايز يتبرع بيه آه، يعني مبلغ ما هوش معاه دلوقتي هو صفر ثلاث وحايد ده يعني اخ من اخواننا معانا في المسجد دلوقتي صفر تبع حملة امة واحدة صفر ثلاث وحايد اربعة سبعتين أربعة صفرين أربعة هو الرقم صعب شوية بس هو ممكن يتحفظ إن شاء الله هو بيسموه silver يعني فضي كان نفسنا نجيب حاجة gold بس هو إيه يعني ده اللي أتيح الوقت صفر تلات وحايد أربعة سبعتين أربعة صفرين أربعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في سوريا وأن يثبت أقدامهم وأن ينصر الإسلام في الأرض وأن يجعل رمضان هذا فتحا علينا في ديننا ودنيانا اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر اللهم أنزل هدايتك على شباب مصر وعلى نساء مصر وعلى أطفال مصر اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على مصر في دينها ودنياها ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا الهم والغم إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا الكرب إنا مؤمنون اللهم فرج ما, ما بمصر اللهم فرج ما بمصر من كربات اللهم فرج ما بمصر من هم وغم اللهم فرج ما بمصر من هم وغم اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم قو في رضاك عزائمنا إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك